إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع شرح اسمه تعالى الحسيب وتوقفنا منذ فترة فلعل الكثير أن يكون قد نسي هذه المعاني اللغوية وهي هامة جدا أن الحاء والسين والباء الأحرف الثلاثة لها أصول أربعة الأصل الأول العد وهو ده الأصل المعتمد واللي بنبني عليه المعنى الأساسي لربنا عز وجل في اسمه تعالى الحسيب العد ومنه مسألة الحساب والمحاسبة وبعدين بيتفرع عليه أمور الأصل الثاني الكفاية بس ربنا سبحانه وتعالى الكافي ده من أسماء الله وصفاته أليس الله بكاف عبده هو الكافي سبحانه وتعالى لكنه أيضا في اللغة هو الأصل الثاني لكلمة إيه اللي هو الحاء والسين والباء الأصل الثالث الحسبان اللي هي الوسادة الأصل الرابع هو لا يهمنا الآن الذي يهمنا أساسا هو الأصل الأول الذي هو العد حسبت حسبا وحسبانا ده العد كما يقول الله تعالى الشمس والقمر بحسبان اللي بنذكر بس قلنا الكلام ده سابقا لكننا نذكر لطول المدة اللي توقفنا فيه طب الحسبان ده الظن هو نفس القياس اهو مخالفة بس بين الحركة بين الحسبان والحسبان حسبان قلنا والحسب هو العد الحسبان الظن ظننته يساوي عشرة ظننته يساوي عشرين ظننته سبعة ما هي عد برضه يعني المعنى واحد حسبته كذا حسبته يعني عدته وحسبته ظننته كذا وبرضه هو يعود الى الى العد طب الحسب برضه نفس الايه القياس اهو الحسب الذي يعد من الانسان الذي يعد من الانسان تعد الانسان ده ايه اباء اصحاب شرف واصحاب مجد ماشي يبقى رجل حسيب حسب والحسب ايضا المال المال حسب من لا حسب له لماذا لانه يعد في اعين الناس يعد في أعين الناس رجل كبير موقر له احترام له مكانته يبقى المال أيضا طب الخلق الحسن هذا أيضا من الحسب الفعال الصالح يعني الصفات الحسنة والأفعال الصالحة كل ده يعتبر إيه داخل في الحسب احتسب فلان ابنه إذا مات كبيرا إذا مات صغيرا يقول له افترط فلان ابنه لما لو أن له ابنا كبيرا ومات احتسبه ليه يعدوه في الأشياء المذخورة له عند الله والاحتساب ده مهم جدا في الدين بالكامل يعني كلما عملت من عمل توجه بنيتك إلى الله في الاحتساب من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا احتساب يعني إيه تتوجه إلى الله بقلبك وده مهم جدا أن يحسبه لك أن يحسبه لك يعده لك عنده في الأمور المذخورة لك يوم القيامة يبقى الاحتساب ده مهم قوي كله برضو إيه راجع للعد اهو يعني الأصل الأول ده هو اللي بيهمنا قوي قوي في بيان معنى اسمه تعالى الحسيب طب الحسبة احتساب الأجر يقول لك أنا فعلت العمل ده حسبة لله يعني أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى طب فلان حسن الحسبة فلان حسن الحسبة إذا كان إيه رجلا جيد التفكير جيد التدبير للأمور عالما بعداد كل شيء وموضع الشيء ده من الرأي والصواب يبقى هو ده بيسمى حسن الايه الحسبة حسن الحسبة طبعا بناخد بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى المادة اللغوية واسعة جدا سواء عند ابن فارس أو في لسان العرب قد نرجع إلى بعضها فيما, فيما بعد بس احنا الآن يعني ايه يكفينا هذا كمراجعة يبقى الحب سبحانه وتعالى أول معنى هناخده أنه يحسب كل شيء كل شيء عنده بمقدار كل شيء عند الله محسوب وكله بحساب مفيش حاجات عشوائية حاشا لله إن كل شيء خلقناه بقدر تقدير العناصر ومقدار العناصر والأهداف العناصر والمقترنة مع العناصر كل ده محسوب البلاء بجميع أنواعه محسوب الرزق بنوعيه في الدين والدنيا محسوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب فلا شيء عند الله يكون إيه عشوائيا أو كما يقال اعتباطا حاشا لله عز وجل كل شيء بالحساب ولما نيجي نقول بقى أن الحسيب سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار بقدر بالحساب وعايزين نفهم المعنى كباقي الأسماء الحسنى أو كباقي أكثر الأسماء الحسنى لابد أن ننزل هذا الاسم على الأقسام الثلاثة للرب الرب له ثلاث أقسام كما جاء في القرآن القسم الأول الخلق وتدبير أمر الخلق ده بيسموه القدر الكوني إن كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون ده قدر كوني اصطلاح يعني كل ما في الكون من مخلوقات كل ما في الكون من مخلوقات وتدبير أمر المخلوقات والرزق والملائكة والإنس والجن والحيوان والحشرات والطير والوحش كل ما في الكون في الأرض والسماوات وما بينهما ده بيسمى إيه قدري كوني يبقى عشان نعرف الحسيب لازم ننزل بقى الحسيب في الإيه المخلوقات دي وفي الرزق ده وبتدبير الأمر ده إذا كان الإنسان اللي بيعرف يحسبها كويس بيسمى حسن الحسبة فكيف بالله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يبقى لازم ننزل حسيب على الإيه على القسم الأول من الربوبية اللي هو القدر الكوني القسم الثاني هو الخاص بالشريعة والوحي والرسالات والكتب هل دي فيها حسابات طبعا فيها حسابات ازاي كلها ايه لان احنا عارفين الكون كله والدين كله والحساب كل يوم القيامة وفي الدنيا ايضا كل دي ما هو الا اثار ومقتضيات واحكام لاسماء الله ما في شيء ابدا في الدنيا ولا في الاخرة لا في الدنيا ولا في الدين الا هو اثر أو مقتضى أو حكم أو موجب من أحكام أسماء الله عز وجل ومقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى فالحسيب آثار واضحة جدا جدا جدا في الإيه في القسم القدر الكوني والقسم الديني اللي هو التشريع الوحي والكتب والرسالات والقسم الثالث وده أساسي أوي أوي وتكثر فيه الآيات اللي هو الحساب يوم الحساب اللي هو الجزائي القسم الجزائي من الربوبية جزاء من ربك عطاء حساب القسم الجزائي من الربوبية والآيات في القرآن بقى يرد فيها الحسيب وسريع الحساب وكفى بالله حسيبا كل ده يرد في ايه بيرد ايضا في مسألة المحاسبة للناس الدنيا والآخرة ومع مراجعة النصوص يتضح معنى اسمه تعالى الحسيب والحسيب يعني الحقيقة إذا كنا عايزين نوصل لأكبر قدر ممكن في حق البشر من معاني اسمه تعالى الحسيب نكون ملزمين حينئذ بدراسة جميع المعارف اللي يكتشفها البشر في الطب في الفلك في الهندسة في الكيمياء في الجيولوجيا علوم البحار المحيطات عالم الحيوان كل معلومة توجد في الكون وتكتشف نبحث فيها اتحسبت ازاي اللي بيخلقها اتحسبت ازاي دي لما خلق كذا لما خلق كذا لما قدر كذا يجيب على كل هذه الأسئلة الحسيب بس ليس الخبر كالمعاينة اللي بيسمع غير اللي بيعاين وبينظر في آيات الله ويتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى عز وجل يعني النهارده ان شاء الله يبقى معانا كده جزء من الايه احنا ذكرنا قبل كده في يعني قبل أن نتوقف في اسمه تعالى الحسيب ذكرنا أمثلة يعني شفنا الذرة دي مثلا احنا هنتكلم بقى في القدر الكون اهو وده أنا بقول لازم الأطباء ال- ال- الأساتذة الطب أساتذة الفلك أساتذة الكيمياء أساتذة الفيزياء أساتذة جميع العلوم يفكروا يقولوا لنا أي جزئية عندهم حساباتها تمت إزاي لن يجد إلا أن يقول سبحان الحسيب عز وجل طب عشان نتعرف على الحسيب يبقى محتاجين العلماء كلهم يتكلموا كل المعارف الحديثة دي تدخل إزاي اتحسبت كيف قدرت كيف كانت هتلاقي القلب إيه على وتشحن بالإيمان تلاقي الإنسان بقى عنده عاطفة وعنده همة عالية بإذن الله أن ينال من خير الله عز وجل وأن يتنافس في عبودية الله وفي الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى الكلام طبعا نظري إنما لما تشوفه عملي تتأثر جدا ولذلك أنا قلت يعني طب يعني هاخد بقى الطب هقعد ده أنا عايز 100 سنة وأنا مش دكتور لست طبيبا إنما هدرس من كتب الطب وأقول طبعا أنا قلنا مفيش حاجة هو مثال واحد يعني ما يقدرش ندي ح- انت بقى اوزن انت وتعلم طول ما انت عشان تعرف الحسيب بيحسبها ازاي سبحانه وتعالى كيف حسب مفيش اجابه غير ال- التسبيح سبوح قدوس رب الملائكه والروح لما ذكرنا وتعرضنا للكيمياء وربط الحسيب بالمقيت ما هو الاسمان دول قريبان جدا من بعض حتى ذكر في القرآن في سورة النساء الآية دي ورا دي شيء عجب يعني يعني في المعنى قريب جدا يعني عشان يبقى سهله ما حدش بس يعني يسقط مننا وينام او ما ينتبهش ربنا سبحانه وتعالى كان على كل شيء مقيتا الآية اللي وراها إن الله كان على كل شيء حسيبا الآية بقى 105 والآية 106 طب المحيط اللي هو إيه؟ ادينا مثال لوحدة بناء الكون فيما نعلم اللي هي الذرة عشان الذرة توجد عايزة أقوات من ربنا البروتونات الجسيمات الدقيقة جدا الموجودة في نواة الذرة اللي هي شحناتها موجبة في مكان ضيق جدا متقاربة جدا ده تحتاج إلى إيه؟ الى قوه ضاغطه بتيجي ازاي ده قوت ربنا بيجيب يقوت الذره والا ما تتوجدش تتشتت البروتونات عن بعضها ما تبقاش في نوايا ما فيش ذره يبقى الالكترون في الكون في الكون وخلاص طب الالكترون نفسه اللي بيدور حوالين الذره ده لو ان الله سحب قوته من الالكترون هيقف ولو وقف على طول ينجذب للموجب لانه سالب الشحنه الكهربائيه سالبه اذا انجذب مفيش ماده خلاص هي الماده كلها عباره عن الكترونات بتلف بسرعه الكترونيه عاليه جدا جدا فكأن ايه واقف تمسك حاجه دي الالكترونات بتدور خلاص مش هتدور ربنا سحب قوته منها هيلتصق بالنوايا اما راح مش هتلاقيه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا مين بقى يورينا نفسه ده اللي هيقدر يدي الاقوات الالكترونات عشان تلاقيها موجوده ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا يبقى شوف القوت اللي كان في الايه الالكترونات خلاها تتحرك بالسرعه المعينه وينضبط الالكترون بين القوه الطارده المركزيه لانه بيدور بسرعه عاليه جدا وبين جذب الايه النواه والشحنه الموجبه اللي في النواه نواه الذره والامور تنضبط على كده افرض بقى ان الالكترون ده خد قوت زياده خد شحنه زياده يحصل ايه قوه الطرد المركزيه اللي بره تبعده عن النواه تبعده عن الذره تتحول الذره الى ايون ما تبقاش ايه ذره لان خلاص هربت ما هي الذره متعادله الالكترونات بيساوي عدد البروتونات السالب بيساوي عدد الموجب وكل شيء منضبط واخذ قوته من المقيت عز وجل وكان الله الآن الحسبة اتعطلت شوية فالإلكترون زادت الطاقة بتاعته أو القوت اللي ربنا اداه هيدور بسرعة أكتر هيتفلت اه وإذا كان اللي جنبه هيتفلت واللي جا- كله حي... والعملية متلخبطة ما بقاش فيه ذرة ما بقاش فيه مادة خلاص يروح الكون إنما ده المسألة إيه؟ حساب رهيب لأن اللي بيقوت هو الحسيب لأن المقيت اللي بيدي الأقوات دي هو الحسيب حاسبها بيحسب بيحسب الكمال سبحانه وتعالى هو ده الأصل اه اللي هو العدل بس الناس غفلة عن ربنا بيعمل ايه ادي وحدة بناء الكون الذر وضربنا أمثلة قبل ذلك شوف إلكترون واحد يتغير في العدد المادة تبقى حاجة تانية خالص وراجع جدول مندليف الدوري ده العناصر وانت تعرف ايه ده ومواد ايه يعني الذهب ده ماده الهواء ده ماده البتاع ده ماده الصوديوم ده ماده البوتاسيوم ماده الكالسيوم كل حاجه لها خواص طب ايه اللي اتغير بروتون والالكترون بحث هنا عن هنا ح... شيء عجب يعني كل ده محسوب كل ده تم بحسابات كل ده وكل شيء عنده بمقدار إن كل شيء خلقناه بقدر يعني أنا أنت جسمك كله ذرات في النهاية مش كله خلايا طيب آلاف الملايين من الخلايا طب آه، آه، الخلية دي عبارة عن إيه؟ ما هي برضه ذرات ما ده وحدة بناء الكون افرض بقى إن ربنا سبحانه وتعالى زود شحنة ال- الإلكترون شوية هيهرب من الز- الذرة وتبقى الذرة أيون موجب ويبقى جسمك مكهرب أي حد يلمسك هتقول لا مساس طيار يمشي ممكن يوقف قلبك انما كل شيء بايه هو المحيط اه لكن اقوات بالضبط محسوبه بالضبط قوه الطرد المركزيه اللي هتطلع على الالكترون انه بيلف ده عايز يطلع وقوه الجذب محسوب وكان الله على كل شيء حسيبا لو رجعنا يعني هنرجع طبعا طبعا الجزء القدر الكوني لان هو ده الموضوع لو بسرعه كده نشوف بس الآية اللي كانت في سورة النساء وإذا حييتم بتحية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قلناها قبل كده في الدروس اللي فاتت إن الله كان على كل شيء حسيبا واحد يسأل يعني حسيبا ما جيش في القرآن هذا الاسم صريح كده الله سبحانه وتعالى إلا المرة واحدة اللي هو هنا آه وياتي في الس- التحيه والسلام محبوب السلام عليكم والتوبه عليكم السلام ده يبقى هنا هو ده الأ- اه للتنبيه بقى اذا كانت الحسبه هنا والتحيه واللي بيرد التحيه محسوبه ومحسوبة ايه محسوبة ب ب ب ب يعني واحد مثلا بيرد التحية بيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا يا مرحبا ونورك قطع الكهرباء واتفضل والترحيبات دي كلها لأنه راجل وراه فلوس وراه أعمال وراه مصلحة واحد تاني غلبان فقير ما وراهوش حاجة أقول السلام عليكم عاوز أمر- خلاص يعني خلص خ- خلاص مش فاضل لك ده محسوب عند ربنا لأن له حسيب على كل شيء الرد ده غير ده كل حاجة محسوب هو رد التحية دي بيبقى درجة واحدة دعك من اللي هقول ولا هنطلع والتاني هيقول وبركاته واحد يقول السلام عليكم بس او يقول عليكم السلام او عليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دعك من دي سهله دي لا لا لا وحتى من الترحاب اللي موجود وال- والبشر والوجه الطلق وبتاع كل ده محسوب محسوب كل ده داخل لانه حسيب ان الله وبالتوكيد ان الله كان على كل شيء حسيبا ده مش بس كده ده في بيتولد انت عارف في اعمال معلش بقى هندخل في دي آه، لازم تبان دي ما هي دي اساسيات في الحسابات بالنسبه لاعمال الناس والاجور وال... وتقدير المسائل كلها في اعمال اسمها اعمال اصليه واعمال اسمها اعمال متولده اعمال اصليه واعمال متولده يعني انت بتسلم بتسلم كتير ولا تريد الا السلام لا في اعمال بتتولد بقى واحد راقبك وجدك تكثر من السلام قال ما نعمل زيه فصار يكثر من السلام هل هذا عملك لا ليس عملك انما تولد عن عملك ايه العمل ده الله يكتبه يكتب لك به عملا ايه ده الحسيب هو ده الحسيب بقى ف... ف- ب- يعني انت ما عملتش حاجه انت مجرد بت... بتسلم واحد انتبه قال اقلده فلما قلدك كان هذا عملا متولدا عمل تولد من اللي انت عملته ليس عملا اصليا لك الله يكتب لك بهذا عملا صالحا وهذا منصوص عليه في سوره التوبه يعني وم- آه، وما كان الأعراب يتخلفوا عن رسول الله آه، وما كان أهل مدينة من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح دي كلها أعمال متولدة هو راح يحارب ففي أعمال تولدت نزل في المكان ده هو في طريقه للحرب المكان ده غاظ الكفار قوي هو لا يقصد هو نازل كده يبقى ليس عملا له بس عمل تولد هو مش حاسه انما اللي عارفه بقى صاحب موازين القسط ونضع الموازين القسط اللي هي الدقة المتناهية اللي ب- بترصد كل شيء أعمال أصلية وأعمال متولدة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لو واحد بس دعا دعوة في بلد قال حكمة فالناس استفادوا بها وتوارثوها والرجل مات كل النتيجة دي كلها أعمال تكتب له كلها أعمال تكتب له أعمال كلها تكتب لهذا الرجل أعمال متولدة يبقى ال- الأعمال المتولدة دي أي في نص الآية دي اللي كتب لهم عمل صالح لا كتب لهم به طب ما هو عمل صالح لا ده متولد مش أصلي الأصل بقى الآية اللي وراها ولا ينفقون نفقة لا دي أعمال أصلية بقى دي فلوس هتدفع صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ودي أعمال أصلية إلا كتب لهم وبس ما قالش بهم عمل صالح إن هو نفسه عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون شوف إنما الثانية إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين شوف الأجر مترتب عليه الحسيب بقى بيحسبها شوف حسبها إزاي وموازين القسط بتلقط إيه بطلت اشياء رهيبه جدا انت اتعودت مثلا انك تمشي نظيف في الشارع ومتعطر ورائحتك طيبه دي حاجه كويسه الناس فمن الناس قال اه طب انا يبقى زيه ليه ففعل مثلك ولم يسالك ولم ي... يعني ومجرد قلدك في هذا يبقى عملك وانت راجل تخرج متطيب هذا عمل طيب عند الله وده السنه حبيب الي الطيب طيب يوم ربنا يكتب لك كل هذه الايه الاعمال او اللي كل اللي تطيب ده لأنه تأثر بك مكتوب لك دي اسمها أعمال متولدة أنت ما- لم تأمر بها ولا فع- ولا ولم تنتبه إليها ولا شيء أنت بتتطيب بس تطيبك ده العمل الأصل اللي تولد عنه دي أعمال متولدة الحسيب بقى ما بتضيعش عنده الحاجات دي وذلك ده النص بعد المتولدة إن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني معناها زود إحسانك هتلاقي إن الإحسان ده هيبقى له آثار بعيدة جدا وأنت لا تدري وتتكتب لك كلها ما بيضيعهاش ربنا سبحانه وتعالى ده تذييل الآية اللي هي الأعمال المتولدة أمال إيه لما الأعمال الأصلية ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون دي ال- القاعدة دي أساسية جدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتأم... أديك شفت التحية أهو والسلام أتينا بها وكفى بنا إيه حاسبين لما ربنا بيحسب بيحسب بيحسب إيه الحاجة والأصلية والمتولدة وآثارها سنكتب ما قدموا وآثارهم إزاي ما هو في موازين قسط بتشعر بدي عشرين واحد ردوا السلام على اللي ماشي كل واحد رده بطريقة واحد البشر والترحاب والطلاق على وجهه والتاني لا وجه عبوس و... هتفرق بقى دي متسجلة عند الله ودي متسجلة عند الله سبحانه وتعالى كل بس ايه دي مزية دي إن ولذلك شوف الآية إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا يبقى شوف المسألة ماشية ازاي وبدقة متهنية ازاي في الحساب ه- دي هتعتبر بقى اصل ولما نيجي نتكلم عن المحاسبة بقى بالنسبة للأعمال في الدنيا والآخرة نذكر بس الكلام ده والدقة والأعمال الأصلية والأعمال المتولدة عايزين نرجع تاني للقدر الكوني ما هو احنا مش ه... القدر الكوني ده إلى يوم القيامة والدراسات شغالة والاكتشافات والبحوث كلها تثبت أن الله تعالى هو الحسيب له الكمال في هذا الوصف مفيش حاجة عنده إلا بمقدار وإيه وحسابات متقنة جدا سبحانه وتعالى عز وجل الكمال في هذا الوصف يبقى آه، ال- وده موجود في الآثار لو خدنا مثلا كمثال بس كده يعني مثال في الطب الوجه الوجه ده وجه الإنسان مميز ليس كوجه الحيوان وليس وجه ال- ال- الوحوش وليس كوجه الطير وجه الإنسان ده فيه تعابير عجيبة جدا واحد قرفان يبان على وجهه واحد تاني فرحان ومستبشر قوي يبان واحد تاني حسود وحقود يبان على وجهه واحد تاني خايف جد يبان الرعب والخوف على وجهه مش بس وجهه اصفرار لا لا لا ده بيبان واحد مش مائز يبان واحد ساخر ومزدري لها تعابير واحد حبيب لها تعابير على وجهه كل التعابير دي حط وجهك امام المرآة ومثل كده انت تبقى قرفان بتعمل ايه تبقى آه، آه، يعني فرحان بتعمل ايه ما بتبقى خايف بتعمل ايه عايز تحتقر واحد بتعمل ايه وشوف ايه الفرق بين الحركات دي التعابير دي كلها بتحصل ازاي اللي بيخلق الانسان وبيخلق الوجه حسيب مش بس بيدي الاقوات عشان الانسان يوجد وله وش ووجه ده كل حاجه محسوبه الوجه ده فيه 46 عضله 46 عضله منها 26 حول الشفتين ده غير الاربع عضلات بتوع المضغ والبتاع لا انا بتكلم على اللي في الوجه اللي بيبين تعابير الوجه 26 عضله حول الشفتين 22 منها للايه للفتح فتح الشفتين واربعه لقبض الشفتين انظر بقى الشفتين بيحصل لهم ايه لما تبقى قرفان من واحد او مبسوط من واحد او عايز تبتسم وعايز تضحك او خايف او ب- ب- ب- مش مائز او في حاله حقد او مزدري اللي قدامك انظر كده شوف التعابير تيجي ازاي دي العضلات عضلات ايه شيء رهيب جدا ومحسوب بايه بقدر عضله تنقبض وعضله تنبسط بص تلاقي بقى بقك بقى كده والشفتين بقوا كده راقب نفسك بس تحصل ازاي دي اعصاب انت عارف في 12 زوج من الاعصاب اللي هي القحفيه دي بتطلع من جذع الدماغ بتطلع في الراس اعصاب عجب العجاب يعني عجب العجاب العين لوحدها كل عين فيها سبع عضلات سبع عضلات كل عين ستة منها لتحريك الايه لتحريك ال- ال- ال- ال- ال- حدقة العين تحريك العين حركة الكروية يمين شمال فوق تحت وواحدة خاصة بتحريك الجفن ده كأنه حبل ستارة يغمض ما تشوفش يفتح تشوف ده ده العضلات دي بتشتغل ازاي مش عضلات الشفتين بس انا بقعد ابص كده الواحد لا يمكن ما يقدرش يتحكم في اعصابه ولا مشاعره ابدا نحو ربنا سبحانه وتعالى كيف استطاع ان يفعل هذا الحسيب يا اخي وعلى كل شيء قدير اه وكيل اه بس الحسيب بقى الحسبه بتتم ازاي الاشارات اللي بتيجي للعصب لان انت هتلاقي الفرق بسيط جدا والاتجاه هو الاتجاه في العضله هنا هو اتجاه العضله بس ده كان قرفان قوي ده قرفان شويه صغيره ده مشمئز قوي لا ده خايف لا ده في حاله احتقار ده في حاله ازدراء تبص ده الحلقه ده وصلت ازاي دي المعلومه دي جت في الدماغ طب وصلت ازاي للعضله عشان تفتح قوي ترتخي قوي تنبسط قوي ولا تنقبض قوي ولا بالضبط ده محسوبه حسابات ايه ماذا والا آه، تيجي تطحن تلاقي نفسك بتبكي ما الخلل بيحصل كده يقول لك حصل له شلل اصلا بص لك بدل ما الاعصاب واتلخبطت وحصل فيها بقى تيجي تضحك تبكي تيجي تبكي تضحك ما انت مش عارف فمسألة عجيبة جدا دراسة الوجه ودراسة العين بتتحرك ازاي ست عضلات لكل عين عايز واحد يبص شمال واحد باصص كده انت عليك تبص وخلاص تلاقي عينك راحت كده لا والاتنين ايه في تزامن هنا ست عضلات سيبك من العضله بتاع الجفن وهنا ست عضلات لو الست عضلات دول والعصب اللي بيشغلهم الامر هنا اتاخرت عننا هتشوف الجسم ايه تشوف الاشياء مهتزه او تشوف الواحد اتنين او تلاته اهتزاز واضطراب الاشياء مش هشوفها صح يبقى لازم العين دي اليمين مع العين اليسرى لازم الاثنين يكونوا ايه صوره واحده لقطه واحده اتجاه واحد مسافات والا الحول بقى وال... وال- والافات ولا ده كل ما تشوف آفة في واحد تقول الحمد لله الذي عافاني لما ابتلى هذا به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا الأعصاب بتيجي إزاي بتبلغ الإشارة إزاي وتزامن وتناسق عجيب بين العضلات دي ويفرض بقى عضلة انقوضت أكثر شوية هيبدأ الحول بقى لازم العضلة اللي في العين اليسرى المناظرة لا تنقبض نفس بتشرب العين تطلع فوق يبقى دي تطلع فوق تنزل تحت تنزل تحت تيجي هنا تيجي هنا طب العضله ما بتشتغلش لوحدها باوامر اوامر من الايه من الأع- من الاعصاب قوم بتغذيها كل ده تم إز- اللي بيصمم ده لما خلق ادم ببساطه لانه الحسيب كل شيء محسوب بقدر تصميم ايه والتصميم الثاني بقى الجبروت الهائل الثاني لما جعل نسله من سلالة من ماء مهين برضه بالحساب كل ده حسابات رجل تطلع منه دفقة المني الدفقة اللي فيها الواحدة من 200 ل 400 مليون نطفة والنطفة فيها ايه فيها 46 كروموسوم جسيمات ملونة كل جسيم فيه ايه 60 ألف ناسلة وراثية وكل ده موزون محسوب بحيث ما يطلعش واحد شكل واحد بالضبط يجي ده يقتل لك مش انا ده ده تفرقهم بايه يقول لك بالبصمه طب ومن البصمه ده جت ازاي اتخلقت ازاي دي محسوبه الحسيب حاسبها هو بيخلق وبيختار السلاله اللي هي النطفه انهي واحده من 300 مليون 400 مليون دول اللي هتخترق البيضه اللي هتشتغل واللي هتلقح البيضه ويطلع منها الانسان اللي هيخلق لان دي ناسلات هنا غير ناسلات هنا كل ده بالحساب ده حسابات ايه مش في غير التسبيح بس الانسان المؤمن يسبح ولا يتوقف عن التسبيح الملائكة لا يتوقفون على التسبيح أب- أبدا لا يتوقفون على التسبيح ولا ثانية ولا مثقال ذرة يسبحون الليل والنهار لا يفترون اللي بيخلق في جنوب أفريقيا هو اللي بيخلق في أفريقيا هو اللي بيخلق في أمريكا هو اللي بيخلق في روسيا هو اللي بيخلق في الصين هو اللي بيخلق في مصر هو اللي بيخلق في كل العالم حس يبقى الناس شكلهم كده ايه كأنه حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة لازم في اختلاف بتتم دي ازاي ما هو مش عشوائي ما هوش كده عم اعتباطي كده وبتاع لا حاشا لله ده كل شيء بقدر ومحسوب اللي بيخلق هنا واللي بيخلق هناك هو خالق واحد ومرتبة لما بيختار النطفة قلنا ما بيختارها تحدد من نطفة خلقه فقدره لما اختار النطفة تم التقدير خلاص هو ده الحساب هنا من نطفة خلقه فقدره اخترنا النطفة اللي- اللي اللي دفقة المنية اللي طالعة من الرجل والبويضة طالعة من المرأة طالما تم الاختيار اتحسبت كل الايه الصفات اللي جايه بعد كده. التقادير اللي بعد كده كلها جايه منين على اختيار النطفة دي لأن النطفة دي يعلمها الله ويخلق فيها الناسيات الورث- الوراثية الخاصة بها ويطلع الإنسان زي ما انتش عايش في الكون كده عايشين ومش دارينين ومش عارفين الحسيب يعني ايه ومشكلتنا صعبة قوي يوم القيامة وبدأ ربنا هياخد حقه من الناس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يعني الواحد بي- بيحتار حيرة بالغة يعني من الحسابات لما الاقي العين دي الاقي لها سبع عضلات والاقي ثلاث اعصاب بتشغلها ازاي وعصب رابع بقى لكل عين قبل العينين كل الاعصاب الرأسية كام 24 عصب 12 زوج 24 عصب تنتهي للعينين بس وانت عليك بقى تعمل كده وتعمل كده شوف العيون بقى بتتحرك بتشتغل ازاي الصورة بتتنقل ازاي انت شايف دلوقتي الصورة بتتنقل لك ازاي 500 ألف ليف عصبي 500 للعين الواحدة عشان يقول لك الصورة يعني كأن 500 ألف نص مليون تلفزيون ملون شيء الصورة ولازم دي مع دي العين اليمنى مع العين اليسرى اتعملت ازاي ما تجي كل دي حسابات ده الحسيب سبحانه وتعالى ولذلك ال- احنا ذكرنا امثله قبل كده يعني البوتاسيوم لما بيزيد في الجسم بيعمل ايه ايه اللي بيعمل ايه واثار ايه والا الهرمونات بقى ده الهرمونات دي قصه لما تدرس اي كتاب من كتب الهرمونات دراسه بسيطه يعني مش دراسه معقده آه، دي خاصه بالاساتذه انما الدراسه البسيطه تقول ازاي ده ده ده, ده الهرمونين ده مش مكمل جزء مليون من الجرام ويعمل اثار ايه يخليك راجل قوي او قريب من النساء قوي يعني حاجه ده هرمون بسيط خالص يخلي الصوت تخين قوي او رفيع قوي حاجه ب- بمحسوب بحسبه الحسيب سبحانه وتعالى فيبتلي بعض خلقه بايه بافات في الحاجات دي ليبين لنا عشان نعرف كم نعمه الله عز وجل البني ادم ده ما عندوش آفة كل شيء منضبط عنده بالحساب بقدر اه ده جات له ابتلاء او مصيبه في الحته الفلانيه شوف عمل ايه و- ولا نفس المشي انت بتقابل ناس كده عمال يعمل كده وهو ماشي يتراقص ومش عارف يظبط نفسه دي خلل بسيط جدا في الاعصاب او في العضلات يعمل كده متلخبط مش عارف يعمل إيه الاعصاب في حاجه في عصب من الاعصاب اتدهس او اتفعص او اتقطع انا بقول لك بس دراسه عن الوجه حاجة تشيب والله ايه ده 26 عضلة حول الشفتين ليه ما هو مش ما انت بقى راجع قول بس هات مراية بس كده هتبص فيها وشوف وازعل وافرح وبتاع وغير كده وشوف هتحصل لك ايه وشوف بيح- ايه اللي بيحصل ده والدماغ اتحول ازاي لتعابير على الوجه يعني الاعصاب والاعصاب جات لها التعليمات ازاي اصلا مجرد اراده كده تلاقي وشك اتغير اراده بس انت عايز تلاقي حاجه تم على طول زي انا عايز احرك الايد لا الايد اتحركت ايه ده بيتم ازاي ده بحسابات انا كل شيء خلقناه بقدر بقدر يبقى يبقى شوف لا ده غير بقى اللي احنا قلنا اشياء في الكيمياء اهي واشياء مش عارف في الطب اهي واشياء ده اشياء ايه يا عم احنا قلنا حاجه انت ترجع بقى الاساتذه واسالهم عشان تعرف الحسيب يعني ايه افضل بقى اسال لغايه لما تموت اسال بقى اثار الحسيب ايه في الكون تلاقي كل شيء هو لو ما شو- ما كانش بحسابات كان انفجار نجم خامس واحد في الفلك ده اللي بي- بينفجر ويعمل مئة ألف مليون مجموعة شمسية نجم واحد خالص وينفجر كده لو مفيش حسابات وسرعات وأقوات المحيط والحسيب وتناغم و- ودقة متناغمة كان القيامة تقوم والكون يد- يتهد وتبني خلاص وعقد الكون ده يضيع خلاص ما تلاقيهوش وهو مسك في النو- ال- النجم الخامس طب الشمس احنا قلناها برضه قبل كده اتكلمنا حساباتها ازاي هي بحسبان الشمس والقمر بالحسبان واتكلمنا عن الشمس والقمر جميع المعارف الحديثة استغلها بقى عشان تعرف الحسيب يعني ايه خلاص عرفنا ده سهل اهو وقدام منك نشوف بقى الحسيب اللي يهمنا بقى ايه احنا بينا جزء من ال- في الحسبة آه، م- م- م- الحسيب من بالمع- في الشرع وفي الدين وفي الرسالات كل شيء محسوب ايضا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امر بقطع يد السارق والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء ما كسبوا انا كلم الله شريعة الملك هو مش حاسبها يعني كويس سبحانه وتعالى ده هو الحسيب ده اللي بيأمر بكده هو الحسيب والحسيب ده هو العليم يعلم كم واحد هيسرق والحكم ده هتنفذ في كم واحد واحد اهبل يقول لك الله انت هتقطع ايد الناس بقى الناس كلها حراميه دلوقتي الا قليل هتقطع ايد الناس دي كلها تسيب الناس بغير ايادي ماشيه كده بقى وياكلوا منين ما هو آه، ده يعتبر كانه امام في الكفر ده امام في الكفر ازاي انت هتستغرب انك تجهل ايه في القران امال ايه وان نكثوا ايمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر واللي بيطعن في الدين امام في الكفر ده المفسرين قالوا كده فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون امام في الكفر اه والقرطبي شرح ايه الطعن في الدين ده تنسب للدين ما ليس فيه زي ما بيحصل من العلمانيين النهارده واخد بالك او تستخف بالدين تذكر معروف تستخف بها زي اللي ده كل الناس يا عم هتبقى مش طايقة- ده متقطعه من حش هلاقي ياكل انت بتقول الكلام ده على مين ده انت ده انت كده تحسب كده امام كفر انت ناسي ان الله يسمع ويرى مش هو الرقيب وعلى كل شيء شهيد والعليم والسميع والبصير الله يبقى يبقى يقول لك ايده اتقطعت هو ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب هو يعلم وعلمه الغيوب علمه الغيوب يعلم كم ايد ستقطع ولو هو جبت لص واحد وقطعت يده اقل حاجه مليون مش هتقطع ايده بعده يشوفها بس كده وليشهد ع- زي الزاني وليشهد عذابهم وطائفه من المؤمنين ما حصلش تاني الا سرا بقى وعشان ربنا يغفر هم تعبانين قوي دلوقتي في قانون الطوارئ دي رجعوا قانون الطوارئ مش قانون الطوارئ ده كلام ما ينفعش طوارئ مين ما انت عندك يا اخي حد الحرابه في سوره المائده طب طبقوا الشريعه في دي مش عايز اقول جرب ده هتجرب ربنا ده شريعه الملك شريعه الحسيب كل شيء عنده بحساب بقدر سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض طبقوا الكلام ده ورجال الازهر شرحوا وفصلوا هذه الاحكام وتحولت الى قوانين شيخ فتح الله السيد عنده الكلام ده واتعمل ثلاث مرات بدل ما تقول قانون الطوارئ بدل ما نبقى مشكله من قدام البلطجيه 900000 بلطجي ما انت عندك حد الحراب الشريعه فيها ومحدش هيزعل ولا حد هيخرج عليك يقول لك لا مش عايزين الشريعه الا الجماعه اللي ايه اللي اعلنوا كفرهم ومش خايفين يعني مش هيطلع لك بلطجيه يقولوا لا الان البلطجيه نفسه هيقولوا حكم ربنا خلاص يقول لك ده ربنا يا عم هتلاقي اغلبهم واكثرهم يقول كده قطع ايه ده ايه قطع ايد وبتاع ايه وحد الحرابه ايه ده ده ربنا اللي امر خلاص هتلاقي الناس سلموا يبقى اللي عاوز خير لهذا البلد يشوف الشريعه يطبق الشريعه بدل قانون الطوارئ عشان يرجعنا لل- للي كان لا يعني نقول كده تطبيق الشريعه وحد الحرابه فالحسيب عز وجل لما أنزلت دي الأحكام شوف اتطبقت كام مرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الخلفاء الراشدين والبلاد كانت تنعم إزاي إنه محسوب طب لما سبحانه وتعالى قضى وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء هيزعل النساء يزعلن يزعل وهذا على حكم ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لما قضى بهذا الحكم الشرعي هو لا يعلم يعني بي- بيحكم في مين ده هو حاسبها تمام ده الحسيب عز وجل كل شيء بقدر يعلم مين اللي هيبقى عنده فلوس وجواز أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ويعلم مين المنافق اللي عايز يستغل الدين بس عشان مصلحته وشهوته ويعلم مين الرجل الطيب اللي بيريد تحقيق الدين ويعلم مين اللي هيبقى عنده قوة ومين اللي ما عندوش فحولة أصلا حتى على امرأة واحدة وع- يعلم كل ده في علمه فلا بينزل حكم شرعي يبقى محسوب إنما أئمة الكفر بقى ما هو عاجبهم الكلام ده الحسيب عز وجل في كل شيء في الشريعة هتلاقي كله بالحساب كله بالحساب طيب هناخذ كده بعض الأمثلة بقى بسرعة عشان احنا يعني سرحنا شوية ه- للآيات بقى اللي في القرآن والتعليق بسرعة عليها اللي جه فيها الحسيب هو لم يأتي إلا مرة واحدة إن الله كان على كل شيء حسيبا وده الحمد لله إيه تعرضنا له وبينا إن فرق قوي في رد السلام وفين وبين إلقاء التحية وم- وبعدين الأعمال الأصلية والمتولدة ما أقول لك ما تخافش ما تخافش الكلام ده هيبان هيبان اه الموازين قصة القطو وتوزنه دي بتوزن بالواحد بقى ايه بقى مش مليار من الجرام ده أقل, اقل من كده اتينا بها وكفى بنا حاسبين موازين القسط بس مش هنا بقى اللي فينا ابتلاء والسنن الربانيه و- وامور يبقى ده خدناه مثال على مساله ايه الشرع تعال بقى كده نشوف الحس... والقدر الكوني طبعا انا خلاص ما اقدرش مش هنجد وقت حتى عشان اقول اكثر من كده في القدر الكوني هاتوا أساتذة الطب وأساتذة الكيمياء وأساتذة الفيزياء وأساتذة الفلك وأساتذة ال- كل العلوم الحديثة دي وخليهم يتكلموا الحسابات اتعملت ازاي بتاع أي حاجة اتخلقت والتصميم ده اتصمم ازاي كانش فيه إنسان أصلا قبل آدم طب الحسيب بقى صممه ازاي حسبها ازاي هو الحسيب له الكمال في سبحانه وتعالى طب والشريعة وال- والدين قسم التشريع من ربوبية الله قلناه فاضل بقى القسم الايه الجزائي اللي هو المحاسبة بقى في الدنيا والآخرة فهناخد بس أمثلة يعني من كتاب الله عز وجل يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بغير حساب ايه بقى الرزق اللي بغير حساب ده سهلة والله انت عارف الرزق في الدنيا في حسابات بتتعمل للرزق ده واحد بيطيع اكثر يبقى له رزق اكثر واحد بيعصي اكثر يبقى يتخصم من رزقه اكثر هي بس الحسبة تقوم على كده والحسابات لا ده في سنة اسمها الاستدراج والإملاء ده مستدرج فبيديله أرزاق بإملال وأملي لهم إن كيدي متين يبقى الحسبة بتاعت ده غير الحسبة بتاعت الطاعة والمعصية واحد تاني لو كثرت له في الرزق أكثرت له من المال أو من رزق الصحة أو من رزق العيال يعمل إيه ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزله بقدر هو ده الحسيب سبحانه وتعالى بقدر ما يشاء يزود الرزق لده مع انه بيعصي لا لانه يريد انه ايه يبغي في الارض عشان يتحمل ما هي دي سرعه الحساب بقى ده سريع الحساب ادالك كده ليه سريع الحساب انت عملت كذا كذا كذا رتب واحسبها انت محتاج ألف مليون كمبيوتر عشان يحسب الكلام ده ومش هيقدر يحسبه وهيحسبه غلط انت حساب ده مترتب على النوايا و... وما يجري في القلوب آه، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير يبقى مسألة يرزقون بغير حساب وترزق من شاء بغير حساب إن الدنيا هنا في حسابات كتير قوي يعني في أسباب للرزق يبقى الرجل هياخد باله من أسباب الرزق وهيشتغل ويأخذ بالأسباب ويأتيه رزق الله عز وجل يبقى هيقعد يحسب حسابات ويعمل مشروعات ويصمم آه، مشروعات ويختار ودراسة جدوى كل دي أسباب كل دي أسباب طيب واحد ما عندوش أسباب أبدا يبقى يعمل المشروع ده لكن الله أراد له ذلك بيكون فيكون سبحانه وتعالى ومن غير ما يحتسب ولا يبغي ولا في باله يلاقي غير حساب يبقى دايما الرزق اللي الناس بتخطط وبتسعى ومأمورون بهذا ان ياخذوا بالاسباب عشان تحصيل الايه الرزق لكن شوف والله ويرزق من وترزق من تشاء بغير حساب خليني اخلص بس ال- الاتصال اصله عاده بيتصلوا بيتكلموا في حاجه غير اللي انا بتكلم فيه طيب طب ماشي ماشي اتفضل اتفضل السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم طيبين ومبروك عليكم الاوضاع اللي اراها ان إن شاء الله انها من خير الى خير في مصر ان شاء الله واياكم يا رب واياكم ولكن انا ابلغك نفس الموضوع اللي تحدث فيه انت اتفضل انا اتكلم بشيء واجنبه امام الله وامام الخلق انا انقلكم بعلم من القران الى حضاره تفوق الحضاره هذه اللي احنا فيها الاف المرات واتكلم وخصب الكلام هذا القائد العظيم في تركيا انا اخلنا الارض امبراطوريه يح- تحكم
قطع الاتصال هو الصوت ما كانش واضح عموما مش عارف اميز يعني طيب يبقى بنقول بغير حساب ايه بغير حساب لان احنا متعودين على الرزق بيكون بالحساب اللي بيشتغل يوم كذا بياخد 100 جنيه واحد بيشتغل بياخد 10 جنيه بحسابات الحسابات هنا في الدنيا هنا الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت هيزود رزقه بما كسب هينقص رزقه بما كسب ورزق مش المال بس لكن لو أراد أن يرزق بغير أسباب وبغير كسب تجد الرزق إيه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى بغير حساب تعالى كده في الجنة توضح قوي يعني لما اتكلم امثله في الجنة توضح قوي ان في الجنة طيرا كامثال البخت الابل الضخمة قوي المؤمن عارفه واكل منه ويشتهيه جدا فيجده طيرا يطير فوقه في السماء فيشتهيه المؤمن فيخر مشويا بين يديه ياكل ويعزم ويتبسط قوي وبعد ذلك يطير كما كان يبقى دي محتاجه حسابات دي يكون فيكون بغير حساب ولذلك هتلاقي بغير حساب دي تتكرر كتير قوي يرزقون فيها بغير حساب امال ايه من عمل صلاح من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب هنا مثلا انت عملت طاعة كذا هتاخد حس... بالحساب تاخد رزق كذا انما في الاخرة مفيش حساب موضع سوط في الجنة اغلى واعلى من الدنيا وما فيه ودنيا مين دنيا الصعاليك الذين لا مال لهم اللي مش لاقي اللقمة لا ده دنيا دنيا الملوك ده دنيا قارون وامثاله واخد بالك يبقى حساب ايه هنا بقى يبقى بغير حساب كل اللي انت عايزه اللي يجي لك اللي يخطر عليك بس تلاقيه موجود الحسيب بقى عز وجل كن فيكون يبقى هنا دي بقى بغير حساب شوف بغير حساب بتعمل ايه يرزقون فيها بغير حساب انت بس دخلت الجنة عملك فيزا دخلت بها الجنة انما اللي في الجنة هو ده على قد العمل محسوب بالعقل لا العمل سبب فقط بما كنتم تعملون بقى بالسببية إنما القدر والنعيم اللي جوه والكلام لا لا لا ده حساب- بغير حساب إذا كان موضع صوت واحد يديك تاخد مساحات واسعة في الجنة انت عملت إيه؟ ماذا عملت يا بغير حساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد يا بغير حساب دايما راح يقول لك في الدنيا اه في حسابات كتير جدا واحد ربنا بيرزقه عشان يطغى ويبغي في الارض عشان يستحق هو كده هو يستحق كده هو مجرم فربنا بقى بي ايه ييسره للعسره هو اللي عمل كده داخل استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسره يبقى دي كلها حسابات بتتم انما في الجنه انت دخلت خلاص يبقى بغير حساب اللي انت عايزه هتلاقيه اللي انت عايزه هتلاقيه يبقى بغير حساب والايات طبعا في ايه بغير حساب ايه كثيره لكن خدنا فكره عنها وانت تراجع آه، ولذلك دي آية آه، آل عمران آه، وترزق من تشاء بغير حساب دي في نهاية الآية طيب الآية من سورة آل عمران برضه آية 38 وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فاكهة الصيف وهي في الشتاء مثلا أو فاكهة الشتاء وهي في الصيف طعام ليس من أهل من, قو- من طعام قومها ولا هو موجود في بلادها خالص يقول إيه ده أن لك هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن وتؤكد بقى عليها السلام إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تعال تقول له منين حيث هو ربنا رزق ربنا الحسيب هو على كل شيء قدير تقعد تحسب مش ممكن حساباتك وحسابات البشر هتجيب لك الايه الطعام اللي عند مريم ده انما هو ربنا ساعات بيحسبها هو حسيب كل حاجة عنده محسوبة ما بيخلق شيء ولا بيرزق شيء إلا بقدر بحسابات وحسبة سبحانه وتعالى من يشاء بغير حساب يبقى حتى هنا في الدنيا الإنسان يرجو ذلك عند الله ما عندك أسباب لكن لو أراد الله هتكون ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لك اليوم محنة معينة يعني مثلا تعتقل شهر وتشوف الناس بيحصل فيها إيه الغلابة فقر والتعذيب وال وبعد عشر وطلعت خلاص شهر وطلعت وبعد عشر سنين او 15 سنة الحسيب عمل حسبة انه هيرزق فلان وفلان من خلالك عشان انت راجل طيب فمن عليك واعطاك الايه الاموال من وسع وجعل فترة اعتقال شفتها دي مسألة تجري الحنان في قلبك تعمل لك حنية على الغلابة اللي اتبهدلوا دول تقوم دائما تشكر نعمة الله عز وجل تدي تشكر شوف الحسيب حاسبها ازاي قدر لك هنا مقدار انك تخش البلاء ده حاجة بسيطة كده عشان لما ترزق ويطلعوا هم هتكون انت جاهز تديهم كل دي حسابات ان كل شيء خلقناه بقدر مفيش حاجة ابدا بتكون الا بقدر بقدر سبحان الله العظيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هكذا قالت مريم عليه السلام وفي سورة النور ليجزيهم الله آه، ليجزيهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب زي ما قلت لك انت بس فيزا تدخل بيها الجنه انما اللي هتاخد بعد كده ده ما تحسبش تحسب ايه انت عملت صالح لمده كام سنه ولا كام يوم ولا كام ساعه ثم تخلد في الجنه ابدا ابدا تحسبها زي هو الخلود ده ما يتحسبش هقول لك اجرتك كام في ألف سنه هي ألف سنه هتاخد النعيم ده مليون هي مليون مليار هي مليار ده خلود يبقى غير حساب اصلا كل اللي في الجنه ده بغير حساب اللهم اجعلها من نصيبنا يا رب ولا تحرمنا بس مش كلام اه مش كلام بس لابد من ايه من العمل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايضا في سوره الزمر آه قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه اللي هيحسن ربنا هيديله حسنه هنا وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الإنسان يصبر قوي اصبر اصبر على الدين وعلى الأواء والبلاء اللي احنا بنشوفه اصبر واثبت على الحق لأن الأجر عظيم بغير حساب وانت شفت بغير حساب يعني ايه يعني شو وفى الصابرون أجرهم بغير حساب ده تشجيع عالي جدا يعني على على الصبر بس الصبر على ايه على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء مش على البلاء بس يصبر على الطاعة وعن المعصية ما تعملهاش وعلى البلاء تقول إن الله وإن إليه راجعون ولا تسقط وترضى بقدر الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والآية اللي قلناها بكده من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يبقى بغير حساب دي أصبحت الآن سهلة أصبحت سهلة مش في الجنة بس وهنا مفيش أسباب للرزق وفجأة لقيت الرزق واحد جابه لك قال لك خد برغم ان انت مش هتشتري الحاجة دي أبدا لأنها غالية أما معكش فلوس واحد خد خد يا عم ازاي ما هو مش غير كده بغير حساب تقعد تحسب ده الرجاء في الله لأنه الحسيب عز وجل إنسان يكون هيحصل له ضائقة مالية هي مليارات الحاجات بس أنا بتكلم وأنت قس عليها بقى يحصل له ضائقة مالية يقوم يجي في فترة قبلها بكم سنة يرزقه الله عز وجل بفائض يروح عين جزء من الفائض ده ومدخره وينساه حتى لا ينفقه وفجأة جت الضائقة اعمل ايه الله الله الله ده انا كنت قد ادخرت مالا في كذا كذا شوف الحسيب بقى هو اللي حاسبها لك لما تيجي تزوج بنتك هتتزنق لا لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش ورزقها هو الحسيب هو حاسبها لك كويس حاسبها لك انك وقت الزواج ده هيخلي اخوك يعمل معاك كذا هيخلق الاراده في قلب صاحبك يدي لك كذا ده يقرضك كذا ده يجيب لك عمل كذا وهكذا بقى الاسباب وانت ادرى بها المساله سهله سهله يبقى كله ايه الحسيب عز وجل الواحد لما بتتزنق اول الامور يقول لك يا الح... ما تخافش هو الحسيب مات لا لا حد لا يموت حي ولا يموت خلاص ما يهمكش بس انا احتسب بقى وارجو عنده سبحانه وتعالى طب سريع الحساب يعني وسرعه الحساب واخد بالك سرعه الحساب دي يعني ايه سرعه الحساب انا ممكن اقعد احسب الموقف ده اخد فيه 10 ليالي او شهر وبالاجهزه بالمحاسبين ومكاتب المحاسبه لا ربنا سبحانه وتعالى بيحسبها بقى في ايه في ثانيه مش في ثانيه هو بي بي عنده مقدره وكل شيء مقدر ومعلوم سبحانه وتعالى كل شيء مقدر خلاص ومكتوب يبقى الحسابات عند ربنا سبحانه وتعالى ان ذلك على الله يسير يبقى سريع الحساب اه الوقت طبعا قد انتهى يعني بتاع الحلقة فأنا هنؤجل الأمثلة بقى في الآيات ودي كتير عشان نعرف إن المسألة سهلة على الله سبحانه وتعالى يعني إيه سريع الحساب سياقاتها إيه ولما قال سريع الحساب هنا ولما قال أسرع الحاسبين واخد بالك آيات يقول لك سريع الحساب آيات يقول لك إيه أسرع الحاسبين وتانية كفى بنا حاسبين مفيش حاجة شاردة أو واردة أصلية أو متولدة إلا وهو إيه يحسبها محسوبة ومقدرة ففي وقت قد إيه لا ما تخافش ولذلك شوف لو هتاخد مثال يعني فكل مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب إيه علاقة سريع الحساب بإيه واحد حياء كل حياة ويرسل كلبه المعلم يجيب له الايه الفريسه ويجي وعيل هيذبحها وبتاع ومكو... آه بيتم هنا إيه شبهات وأهواء للصبح يقول لك إن الله سريع الحساب ده تهديد بقى يعني هتبص تلاقيك طعم انت طمعان في دي وفيها مخالفة شرعية هتحرم بها كتير قوي سريع الحساب فهنشوف برضو النصوص اللي جاية إن شاء الله كلها بالتفصيل عشان يبان يعني إيه سريع الحساب واخد بالك مع أنه الحسيب عز وجل وبعدين هنشوف نتعرض بقى للأصل الثاني اللي هو الكفاية وإن كان الكافي ده من أسماء الله سبحانه وتعالى وبعدين ال- في معنى الحسيب الحسب هنبين الكلام ده ان شاء الله في الحلقه المقبله الحسب يعني هو ربنا بيحسب بس لا لما نقول لك الراجل ده حسيب ليه اخلاقه صفاته كذا افعاله كذا طب صفات ربنا وافعاله بقى قد ايه فعال الخير وفعال الفعال الصالح عند الله عز وجل قد ايه بقى على الكمال يبقى الحسيب عندما تمدح الله وتثني على الله بما هو أهله ولن نحصي ثناء على الله بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم وأسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يغيث شعب سوريا أن يغيث شعب سوريا من هذا الجبار الذي لا يؤمن بالله أساسا ولا يؤمن بالإله الحق أسأله تعالى أن يأخذ بأيديهم جميعا وأن يخلصهم من هذا الشر وأسأله تعالى أن يكتفي بما قد كان منهم وإن كانوا قد سكتوا سنين طويلة على أبيه وعليه والشريعة مهدرة ومغيبة ومحقرة والكفر يعني انتشر والدعارة انتشرت لكن هذه توبة ليتوجهوا بها إلى الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير كما أسأله تعالى أن يعثر أهل ليبيا على هذا القذافي حتى يشفي صدور قوم مؤمنين بالعثور عليه وأهله وأهل بيته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه